الحبيب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ويعني حلقة جديدة امبارح كنا وقفنا عند هجرة الصحابة إلى الحبشة وشفنا تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الصحابة تقريبا حوالي 100 طلعوا إلى الحبشة من إجمالي 300 تقريبا ما نعرفش العدد بالظبط لكن في الحدود دي فطلع ثلث عدد المسلمين إلى الحبشة وبقي بقية الصحابة موجودين في في المدينة في- في مكة أنا آسف لكن الحقيقة النهاردة في حاجة مهمة عايزين نقولها ونبتدي بيها حلقة النهاردة مكونة من ثلاث أجزاء آه، مكونة أول حاجة رسالة آه، هنبدأ بيها تاني حاجة سؤال تالت حاجة محاور الحلقة ومحور الحلقة النهاردة حاجة واحدة بس احنا كنا بنحاول ناخدها امبارح في نفس الحلقة بس ما قدرناش اللي هي ال- الحصار ال- اللي صار من قريش على المسلمين وغير المسلمين من بني هاشم ح- هنحكي بالتفصيل تعالوا نبدأ الأول بالرسالة انتوا عارفين امبارح احنا كنا بنتكلم على الحبشة وكنا بنتكلم على إقامة المسلمين في الحبشة فجاتني رسالة على الإنترنت على الموقع عندنا جميلة جدا جدا جدا رسالة بعنوان حبشية من أثيوبيا أخت من ال- من البنات بتقول آه، أنا من أحفاد النجاشي بعت أقول لكم إن إحنا بنبعت لكم تحية من أرض الحبشة فإحنا معاكم على خطى الحبيب فحبيت الحقيقة أقرأها لطفها و- و- والمعنى اللطيف الرقيق ال- اللي فيها ال- أما ال- السؤال فالسؤال هو هو مش النجاشي أسلم في الآخر آه أسلم في الآخر طب هو مش النبي كان متعرض لمشاكل كبيرة جدا في مكة آه مش النجاشي كان عارف آه هو النجاشي ما أرسلش ليه جيش ي- ي- يحصر ويص- وي- ويعين النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الأزمة اللي المسلمين كانوا فيها فكان الرد طبعا واحنا قلناها امبارح ما ينفعش ما ينفعش ليه لأن النجاشي و- والحبشة حتى لو النجاشي مسلم وحتى لو النجاشي على دين النبي فالحبشة دي اللي جه منها الجيش بتاع أبرهة اللي غزا الكعبة وغزا الم- وغزا بلاد العرب فتخيل لو النبي صلى الله عليه وسلم استعان ب- بدولة أجنبية حتى لو هي مسلمة على بلده وعلى أهله لن تنساها لها العرب والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعملش كده فمعنى معنى غزير جدا ومعنى عظيم جدا ديا الرسالة وديا ال- السؤال تعالوا نخش في حلقة النهاردة حلقة النهاردة قريش يا جماعة الفشل ذريع قريش قوية جدا جدا جدا والمسلمين ضعفة جدا لكن مين المنتصر في كل معركة يدخلوها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وخدت بالك كل معركة أصل الحق قوي وقريش زي ما قلنا مفلسة ما عندهاش فكرة هي بتستخدم القوة والعنف وبس دخلت معاهم في الإيذاء المسلمين كسبوا دخلت معاهم في الحبشة هناك المسلمين انتصروا وما عرفتش ترجعهم دخلت معاهم في المفاوضات الإغراءات بالمال والفتن والمساومات م- ما نفعتش كل ما تدخل قريش معركة تنهزم فيها فوصلت قريش إن ما عادش فيها إلا حل واحد الحل الأخير حد عارف إيه هو الحل الأخير إيه الحل الأخير كل المحاولات ما نجحتش فقرروا إذا نقتل محمد صلى الله عليه وسلم الحل الأخير على فكرة كلمة نقتل النبي صلى الله عليه وسلم دي ما ما حدش فكر فيها مرة حد يعرف يعني لو عملنا مسابقة زي امبارح حد يعرف كم واحد كم كم محاولة قتل تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم كم محاولة اغتيال بلغة العصر تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم النبي عانى كتير قوي يا اخوانا وتعرض ل- لاشياء كتير جدا ها ثلاثة لا اكتر بكتير كام ما يقرب من سبعة او تسع محاولات قتل يعني المرة دي اللي احنا بنحكي فيها اللي هي حلقة النهاردة محاولة قتل والمحاولة مستمرة لمدة ثلاث سنين ثلاث سنين الفكرة مسيطرة على قريش إن مفيش حل إلا كده يوم الهجرة محاولة ولا مش محاولة مش هو الهجرة يوميها كانت محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير لما حاولوا يوقعوا على النبي صلى الله عليه وسلم الشاه المسمومة يوم غ... يوم معركة خيبر مش دي كانت محاولة قتل واحد من الصحابة أكل منها ومات بالفعل والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعني جزء من الكتف ثم ثم تركها م- مش دي محاولة قتل أبو جهل لما شال حجر وأراد أن هو يلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو يصلي أليست دي محاولة قتل محاولات ومحاولات ومحاولات محاولات عديدة يوم فتح مكة فضالة لما حط خنجر في, في يعني في العباءة بتاعته ومشي ورا النبي يقترب منه يريد ان هو يقتله فأخف به النبي صلى الله عليه وسلم والتفت وقال بما تحدثك نفسك يا فضالة فقال إني أذكر الله يعني أي كلام يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على قلبه الرحيم صلى الله عليه وسلم وقال اتق الله يا فضالة وظل يمسح النبي على قلبه محاولة قتل شوف تعامل معها ازاي وظل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على قلب فضالة يقول النبي فق... يقول فضالة فقبل فقبل أن يضع يده على صدري كان أبغض أهل الأرض إلى قلبي فما إن رفع يده على صدري وهو يبتسم في وجهي حتى صار أحب أهل الأرض إلى قلبي ف- لكن شفتوا كم محاولة طب إيه يعني عايز تقول إيه النهاردة محاولة جادة قريش بدأت تجتمع في دار الندوة سادة قريش اجتماع مغلق نقتل محمد اجتماع ما بيحضروش أبو طالب ما يعرفش عنه حاجة نقتل محمد مفيش حل إلا كده خلي بالك في معنى مهم قوي ايه هو آه، لو اي حد تعرض لمحاولة من السياسيين ولا الصحفيين ولا الإعلاميين ولا الناس الكبار العظماء ولا الزعماء في تاريخ الأمم لو تعرض لمحاولة قتل واحدة بيقعد يحكي عنها كم سنة فاهمين أقصد إيه؟ يعني يقعد يحكي عنها أنا اتخرجت الكذا أنا النبي تعرض لكم محاولة؟ ما يقرب من سبعة أو تسعة كتير قوي منهم واحدة ثلاث سنين اللي هي بتاعت النهاردة اللي احنا هنحكي فيها ثلاث سنين متصلة ثلاث سنين على بعض كل يوم ممكن تحدث صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيتحرك بمنتهى البساطة صلى الله عليه وسلم يعني ما فيش آه، يعني طب وحاجة تانية لو لو حد من ال من ال من العظماء في تاريخ الامم اتعرض لمحاوله قتل او اتنين مش ممكن يبدا يغير مواقفه كتير قوي فيبدا يقول لك لا يا عم ده الموضوع في كذا والموضوع في كذا فخليني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت ثبات عجيب خلي بالك ما تقوليش ما هو ضامن ان هو مش هيقتل لا كانت لسه الايه اللي بتقول والله يعصمك من الناس ان انت العصمه هنا معناها القتل محدش هيقتلك والله يعصمك من الناس ما كانتش نزلت دي ما نزلتش ده في المدينه في اخر العهد المدني كمان وخلي بالك هو في انبياء من قبل قتلوا صح ولا لا مش سيدنا زكريا قتل مش سيدنا يحيى قتل طب يعني يعني مش مستحيل ما- مفيش وعد من الله له لن تقتل ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثابت على الحق ما بيغيرش ما بيقولش لا ما بلاش ده انا اتعرضت لكذا ده انا اتعرضت لكذا فيغير مواقفه او يميل بقى ويقول لقريش بقى لا لا لا لا صلى الله عليه وسلم ثابت وكانها رساله الى الزعماء والسياسيين والمصلحين اذا تعرض فيكم حد لشيء من هذا نصيحه لكم اثبتوا على الحق لان انت في الاخر كلنا ميتين وانما الثابت على الحق هو الذي سيذكر في التاريخ عظيما وستخلد ذكراه بعد موته وايه وترفع درجاته يوم اللقاء معنى معنى لل- للمشاهير ولل وللزعماء وللسياسيين معنى غالي قوي يتعلموه من من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دلوقتي قريش قررت ايه؟ قررت انها تقتل النبي صلى الله عليه وسلم. معقوله؟ جاده؟ جدا. تسرب الخبر لمين؟ لابو طالب. لانه بدا يشوف حاجات مجيده بيجتمعوا في دار الندوه بشكل عجيب بشكل خاص جدا سري جدا اجتماعات شديده هو لا يدعى في ايه ففهم ابو طالب وجات له الاخبار ان قريش تعد لقتل النبي صلى الله عليه وسلم يا نهار ابيض هو خلي بالك هو لسه وعده فاكرين الحلقه اللي قبل اللي فاتت امضي يا ابن اخي وانا معاك يا ترى كانوا كلام في صحب في في لحظه سخونيه زي ما ناس كتير مننا بتعمل عارفين الناس اللي بتسخن وبعد كده تتنازل اوعوا تكونوا من دول اوعوا لا لا اثبت على الحق الحق غالي قوي ابو طالب رجل عظيم عارفين عمل ايه عمل حاجه عظيمه قوي هيبعت رساله لقريش في منتهى القوه هتعمل ايه يا ابو طالب جمع شباب بني هاشم جاب الشباب العشرينات وال25 سنه وكده وادى كل واحد فيهم حديده صارمه حديده جامده جدا وقال لهم بكره في الوقت اللي قريش وساده قريش اللي كانوا متجمعين دول يكونوا قاعدين في الحرم عند الكعبه كل واحد فيكم يخبي الحديده في هدومه ويقعد ورا سيد من ساده قريش اول ما اقول طلع الحديده يطلعها جامد قوي يعني آه، خلي بالك حديده من السيف يعني إيه؟ يعني بيهدد ذكي جدا سيف يعني علامه الحرب لكن حديده بهدد يعني شايف آه، عقل الرجل عامل ازاي تاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما يعرفش ان في محاوله لقتله ودي اول مره النبي صلى الله عليه وسلم هيتعرض للحكايه دي ما حصلتش قبل كده فالنبي ماشي ماشي ماشي ماشي وعمال ومصر على دعوته لكن المره دي حاجه جديده فابو طالب يقوم واخد من ايد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له تعالى معي يا ابن اخي خلي بالك ابو طالب مش مسلم يا مسلمين يا ترى وقفتوا جنب النبي ربع ابو طالب خد خد ايد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تعالى معايا وقفت جنب النبي وهو عايش او وهو ميت ما هو سنته موجوده خد بايد النبي تعالى معايا يا ابن اخي ودخل الحرم وقدام كل قريش قام ماسك ايد النبي ورافعها وقايل يا معشر قريش اتدرون ما هممت به انتوا عارفين انا هميت اعمل ايه هممت شوفوا كلمه هممت مع مش هعمل هممت به قالوا ماذا لا ما ما نعرفش هممت بايه فقال يا شباب بني هاشم قوموا فبيبص كل واحد بص لقى واحد ماسك له حديده قد كده ابو جهل بقى بيبص ها ابو سفيان ابو مش عارف مين كل الابهات دول كل واحد لقى ايه ماسك له حديده وواقف فوقيه فقال والله لو قتل محمد لنقاتلنكم حتى نتفانى نحن وانتم وقام ساحب الشباب وماشي هو والنبي راجل مش كده خلي بالك سنه كام دلوقتي حوالي 80 سنه في اواخر السبعينات بس جدع راجل يقول لك فانكسرت قريش وكان اشدهم انكسارا في ذلك اليوم ابو جهل اصل ابو جهل عنده مصيبه كل ما يخش مع النبي في مواجهه يذل ربنا هو الجامد فاكرين يوم سيدنا حمزه لما سيدنا حمزه هو بس ايه هو بس اذى النبي سب النبي فكانت النتيجه ايه اتفتحت له دماغه يعني النبي ما اتعملش فيه كده هو اتعمل فيه كده لمجرد ان هو سب النبي خد بقى ابو جهل خد على دماغك وسيدنا حمزه يقول له ردها على ان استطعت وما يقدرش يردها كل فاكرين الاعرابي اعطي الرجل مالا فيجري ويدي الراجل فلوسه كل ما يدخل في مواجهه على النبي وهو الجامد لازم يتذل ابو جهل ما هو ما هي, ما هي جايه من هنا ال... ما هو جهل عارف الحق وبيتذل كل مره فتكون النتيجه فينكسر قريش انكسارا شديدا لكن الفكره ما انتهتش الفكره ما زالت عماله تنضج في دماغه قريش ازاي ننفذها ابو طالب مش هيسكت فيجمع بني هاشم كلهم بني هاشم دلوقتي هم كلهم مسلمين طبعا لا امال ايه فيهم مسلمين وفيهم ايه غير مسلمين قبيله زي كل قبائل مكه فيها ناس مسلمين وفيها ناس غير مسلمين فيقوم مجمع القبيله كلها ويحط خطه للحفاظ على حياه النبي صلى الله عليه وسلم ها يا جماعه واقفين جنب النبي كده ولا اقصى حاجه بتحبه وبتقول ببقك انك بتحبه و... لكن طب سنه النبي اللي ضايعه في الارض طب الحق طب الخير طب احنا نعمل طب النبي صلى الله عليه وسلم عمل نهضه عظيمه للامه دي طب طب اعمل حاجه نهضه في كل المجالات علوم ثقافه فنون بحث علمي تكنولوجيا عمل خير كله كله كله يعني اعمل حاجه احيي الفكره قوم الامه دي شفت ابو طالب عمل ايه شايف الموقف ارجوك اسال نفسك يا ناس يا كبار يا كبراء العالم العربي يا رجال يا اغنياء يا ستات يا اللي بتسمعوني وسؤال ارجوكوا جاوبوا عليه بعد الحلقه بينكم وبين نفسكم هل وقفت جنب رسول الله كما وقف ابو طالب وهو غير مسلم ارجوك جاوب يا شباب يا صغيرين يا بنات وقفتي انا مش عايز تبقى الحلقات كل مره بقول شفت انت ما عملتش ايه والله في ناس بتعمل حاجات عظيمه وفي ناس كبار وفي ستات بس محتاج العدد يزيد فانا لا انكر ان في في الامه خير كبير وناس مجتهده وناس بتسافر تاخد بعثات وناس بتشتغل وناس بتعمل خير وناس بتدرس وناس بتصنع الحياه وناس عايزه تعمل نهضه بس مش كفايه العدد ده دي, دي الامه بقى لها 200 سنه واقعه محتاجه محتاجه المئات بل الالاف بل الملايين يفوقوا ويزقوا ده هدف البرنامج ده تعالوا نعمل نهضه مش بتحبوه هو قوم الدنيا صلح كل المجالات صلح مجال المرأة صلح مجال التعليم صلح كل المجالات صلى الله عليه وسلم يلا اشتغل فوق وتحرك تقف جنب النبي ولا ما تقفش وهتقف قد ايه تعرف تقف وقفة زي بتاعة ابو طالب تكون النتيجة ايه ابو طالب هيحط خطة لحماية النبي ايه خطتك يا ابو طالب خلي بالكم احنا داخلين على الحصار اهو ما انا قلت لكم الحلقه عنوانها الحصار طب فين الحصار جاي اصبر جايين اهو هتعمل ايه يا ابو طالب هيحط نظام عظيم ايه هو النظام دون هي احكي لكم الاول هي بني هاشم عايشه ازاي بيوت بني هاشم في آه، آه، مكه عباره عن انتوا عارفين عباره عن جبال ورا بعضها جبال جبال جبال مجموعه جبال والحرم في النص مش كده مش هي مكه كده الحرم الكعبه في النص وجبال ورا جبال ورا جبال الجبال دي بناها ممرات صح الممر ده اسمه شعب كويس الممر اللي بين الجبل والجبل اللي بعده اسمه شعب منطقه والممرات دي ما بتبقاش منا- مناطق واسعه بتبقى مناطق ضيقه بين الجبال وبعضها مش مناطق كده مش حي سكني كبير لا مناطق ضيقه طيب قريش عادة بتسكن ازاي؟ بتسكن الاغنياء والناس ال- يعني ايه يسكنوا على الجبال، عارف احنا عندنا يقول لك ايه عشان اشوف الكعبه يعني او علشان خد منظر على ال... أو كان نفس الفكره بتاعت ال... نفس الفكره دي يسكنوا فوق ف... فبني هاشم ديارهم متنطوره واحد هنا فوق الجبل واحد في الشعب بس يعني ايه على جنب كده متنطورين ايه خطتك يا ابو طالب؟ كله ينزل من الجبال كل اللي ساكنين على الجبال وكل اللي متنطورين انزلوا نسكن في الشعب ليه ونخلي محمد في وسطينا في بيت من البيوت وسطينا صلى الله عليه وسلم يا سلام عليك يا ابو طالب علشان ايه علشان اي حد يحاول يدخل الشعب يبقى كل الناس شايفاه يعني بمعنى اخر هيحول بني هاشم من حي سكني كل واحد ساكن براحته الى حي سكني متكدس واصله ال- المعلومه نضيق المسافات بحيث اي حد يحاول يؤذي محمد صلى الله عليه وسلم هيتكشف هيبان ده احنا بقينا ساكنين جنب بعض كلنا في حته ضيقه وممر ضيق مكان بعد مكان كل واحد ساكن بعيد وفي جبال وانزل وجمع وكل الناس هتعمل كده ابو طالب هيعمل كده علشان ايه عشان يضمن حمايه للنبي صلى الله عليه وسلم اسال سؤال هو بني هاشم كلهم مسلمين ولا فيهم مسلمين وفيهم كفار فيهم مسلمين وفيهم كفار يوافقوا هيوافقوا على كلام ابو طالب يعني انا ابقى ساكن في حته حلوه تقول لي تعالى اسكن في حته تانية علشان تحمي النبي صلى الله عليه وسلم وافقوا تصدقوا وافقوا والكفار وافقوا وافقوا ياه يعني يعني بني هاشم مسلمين وكفار وقفوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم تخيل طب و... و... و... و- وهيسكنوا كلهم مع بعض المسلمين والكفار في حته واحده؟ اه يعني المسلمين وغير المسلمين في حته واحده شايف التلاحم اللي حصل؟ وما تخانقوش لا ما ما تخانقوش مسلمين وغير مسلمين و... والهدف حمايه النبي صلى الله عليه وسلم. طب و... والنبي فين؟ هيقعد في المكان ده ثلاث سنين مش هيطلع بره الشعب الا في وقت واحد بس ايه هو لما يكون فيه موسم الحج لان موسم الحج قريش بتخاف جدا جدا جدا انها تعمل مشكله في موسم الحج لان تجارتها وزعامتها الدينيه و و و و فمش من مصلحه قريش انها تعمل اي مشكله في الوقت ده فالنبي صلى الله عليه وسلم هيسكن الشعب وهيوافقوا يسمعوا الكلام كنت توافق يا جماعه لو اتقال لك سيب بيتك وروح اسكن في حته تانية اقل امكانياتا من وضعك علشان خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم توافق تسكن وتغير اه ان شاء الله اقول اه اه اتنقل واقول حاضر و- وانقل و- واغير واسمع ال- واسمع الكلام واتنقل فتخيل اتجمعت قريش فوجئت قريش بايه؟ فوجئت قريش ان المسلمين وغير المسلمين بني هاشم كلها خلي بالكم الشعب دلوقتي في مسلمين تانيين ما دخلوش الشعب صح؟ لان دي بني هاشم بس ففي مثلا ابو بكر ممكن ما يكونش في الشعب لان دي قبيله بني هاشم فقط ال- ال- اللي داخله في الشعب فبقى جوه الشعب المسلمين وستاتهم وعيالهم والكفار من غير المسلمين وستاتهم وعيالهم من بني هاشم قريش حست ان هي اهينت اهانه شديده لا عارفه توصل للنبي كان حد بيقول لهم اخبطوا دماغكم في الحيط كان حد بيقول لهم مفيش فايده هتعمل ايه قريش ما عندهاش حل وحاسه انها اهينت فقررت قريش انها تضرب حصار على شعب بني طالب يعني انتوا فاهمين القصه جت ازاي الاول بني طالب اتجمعوا فقريش قامت ضربه حصار حصار يعني وقفت جنود وقف... لا لا لا حصار من نقطتين بس حصار اجتماعي وحصار اقتصادي يعني ايه حصار اجتماعي وحصار اقتصادي من النهارده لحد يبيع ولا يشتري مع بني هاشم يجيبوا اكل عايزين يشتروا اكل ما بنبيعلكمش نغلي عليهم الاسعار جدا بحيث ما يعرفوش يشتروا مش هنبيع لبني هاشم ومش هنشتري منهم لمده قد ايه ثلاث سنين طب وياكلوا ازاي يجوعوا طب ويعيشوا ازاي شويه تهريب اكل بقى كده على قد ما يقدروا وهم يعني بالعافيه ثلاث سنين لا ي- لا ي- لا عارفين بني هاشم يبيعوا حاجه ولا عارفين يشتروا حاجه لا عارفين حتى يشتروا الاكل لا عارفين يبيعوا منتج يشتروا بيه اكل الاسعار غاليه عليهم جدا في البيع والشراء ما حدش عايز يجوا يبيعوا مش عايزين منكم مش عايزين يجوا يشتروا يلاقوا السعر عالي جدا جدا جدا يعني حتى لو معاهم فلوس ما يعرفوش يشتروا ده الحصار الاقتصادي طب والحصار الاجتماعي لحد يجوزهم ولا يتجوز منهم ملناش علاقه بيهم خلي بالك ان لسه ما حجمش زواج المسلم بال... آه بال... بال... بغير المسلم ممنوع الزواج منهم لا بنجوزهم ولا بنتجوز منهم خلي بالك النقطتين دول قاموا كاتبين بيهم صحيفه صحيفه يعني وثيقه كتبوا وثيقه في صحيفه كده ومضوا عليها واشهدوا عليها كل تجار وكبراء قريش وكل القبائل طب وليه كتبوا صحيفه لان بني هاشم يا جماعه كبيره قوي بني هاشم دي سيده قريش سيده مكه فلما يكونوا عايزين ينفذوا حاجه زي كده كانوا عايزين يضمنوا انها لازم تتنفذ فقاموا كاتبين الصحيفه دي وكلهم اقروا عليها وتعاهدوا عليها ومش كده وبس وعلقوها جوه الكعبه ليه علقوها جوه الكعبه علشان يعني انها حاجه مقدسه فاهمين يعني مفيش هزار وابو لهب يعدي على بني هاشم مش قلت لكم مش انا من الاول قلت لكم ان انتوا لو وقفتوا جنبه هيحصل كده ادي العرب كلها عادتكم ادي قريش كلها عادتكم شفتوا محمد عمل فينا ايه وفضحنا ازاي ده ابو لهب شغال بالحكايه دي لو شغال بحاجه تانية كمان يمشي على التجار يقول لهم غالوا على اصحاب محمد وانا ازيدكم اضعافا مضاعفه غلوا على اصحاب محمد وانا ازودكم فلوس طب نتيجة ال- الصحيفة دي ايه واللي اتعلقت والشرطين دول لا بيع ولا شراء الاقتصاد صفر ولا جواز ولا العلاقة الاجتماعية صفر النتيجة ايه النتيجة ان في شرط تالت ضمني يعني كأن في الوثيقة حاجة تالتة ايه هي ان ما حدش يت- يقبل ان المسلمين يتكلموا معاه في الدعوة ما- ما ينفعش تاخد بايد واحد تجمد الاسلام وتج- وتجمد عدد الناس اللي ارتبطت بالاسلام على العدد ده ولا واحد لمدة ثلاث سنين عايز يدخل في الاسلام تجمد كامل ثلاث سنين خلي بالكم يا جماعه النبي مده دعوته كام سنه 23 سنه ايه ثلاث سنين في 23 سنه كتير قوي يعني ثلاث سنين في حياه نبي مرسل كتيره يا جماعه كتيره وده نبي اخر الزمان ثلاث سنين كتيره طب ليه هنشوف دلوقتي بس احكي لكم الشعب الاول كان عامل ازاي تجمد كامل المسلمين محاصرين تماما قريش حاطه نقاط مراقبه هي مش محاصراهم بجنود ولا باشلاء باسلاك شائكه لكن حاطه نقاط مراقبه موقفه ناس عشان يشوفوا هل حد مدخل اكل ما يمكن حد يدخل لهم اكل ما فيش حد يدخل اكل خليهم يجوعوا حاجه كبيره قوي على بني هاشم انه يحصل لهم كده طب ابو طالب ثابت طب الكفار من بني هاشم الكفار الكفار ثابتين الكفار ثابتين يا جماعه حلقه النهارده الثبات تثبت على الحق خلي بالكم حلقه النهارده فيها حاجه خطيره قوي هم كانوا عارفين انها ثلاث سنين ولا احنا اللي عارفين احنا قاعدين دلوقتي في التكييف يا جماعه بنقول يا حصل لهم كده ثلاث سنين لكن هم ما كانوش عارفين ثلاث سنين هتخلص امتى عارفين كانت النتيجه ايه زاد الحصار عليهم جدا لدرجه ان هم اكلوا ورق الشجر ايوه نبيك صلى الله عليه وسلم ايوه سعد بن ابي وقاص وطلحه اكلوا ورق الشجر اكلوا بيقول لك حتى كنا مخرجاتنا نبعر كما يبعر البعير بقت الم... ما- ما ما بياكلش اكل الناس بقى بياكل اكل يعني ال... الشاه وال... و- بياكل ورق الشجر فبقت مخرجات انت متخيل بيقول لك لغايه تقيحت افواههم بقت القرح ما هو بياكل ورق شجر بياكل ورق شجر ده الصحابه الصحابه يحصل لهم كده ها خلي بالك بكلمه واحده تطلع يعني ايه عايز تطلع من الشام اه بكلمه يعني ايه الكلمه تقول تبرأت من محمد هو هدف الحصار ايه؟ هي قريش محاصره ليه؟ اصل هي دي النقطه اللي تحسم لك الموضوع. قريش محاصره ليه؟ قريش محاصره بتقول حاجه واحده بس. يا تسلمون محمد يا يعلن ان هو تنازل عن فكرته والا مفيش فك للحصار. وادينا كتبنا الصحيفه وما فيش هزار والموضوع تثبت يا جماعه ارجوكوا ارجوكوا عيشوا اللقطه دي انسوا ان انتوا قاعدين في التكييف تخيل ان انت قاعد بقى وكنت عايش عيشه حلوه كده دخلت في منطقه مكدسه و- ومش كده وبس وبقيت بتاكل ورق شجر ورق شجر واحنا لما الثلاجه ما بيبقاش فيها انواع الجبنه اللي احنا بنحبها بنتخانق مع ابائنا وامهاتنا فين الجبنه لا بشكي فين مش عارف ايه فين ايه اصل انا متعود على نوع الجبنه دي اصل لازم في السحور يبقى مش عارف في ايه وايه وايه وفين العصير الفلاني كل ورق شجر ورق شجر صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كلمه واحده هم بيقولوا لهم ايه سلموا لنا محمد او يعلن ان هو تبرع عن فكرته والا مش هنفك الحصار تطلع انت وتقول لهم حاجه واحده بس تبرأت من محمد تاكل وتشرب وتسكن ويهننوك ويعززوك ويفرحوا بيك لان لو واحد وقع يبقى ايه الموضوع هيكر صدقوا بالله ولا واحد حتى الكفار هما المسلمين بقوا م- يعني هو احنا بقينا تراب يا جماعه حتى الكفار الكفار حميه للعيله والمسلمين ايمانا بالله تبارك وتعالى ثلاث سنين ومش عارفين هتخلص امتى وقريش واخده الموضوع بصرامه بمنتهى الجديه نقاط مراقبه حوالين الشعب دائما ليل ونهار وعماله بتدي التجار فلوس علشان يغلوا على اصحاب النبي ويخرج اصحاب النبي من الشعب العيال جعانه يخرج اصحاب النبي من الشعب يعدوا على التجار ابوس ايدك الولد جعان ارحمني يعدي ابو لهب خدوا فلوس اهي وما تديلوش فيرجع الصحابي بعد ما يكون لف على التجار يرجوهم جعان كلمه تقولها تثبت تثبت ومش هتخفج ولا حاجه يعني لو انت مسلم بس والله بس يعني يا رسول الله سيبني اربي عيالي انا عندي عيال عايز اربيهم يا رسول الله طب العيال كانوا بيبكوا من الجوع طب والستات ما كانوش بيروحوا لجوزهم تقول لهم ما تروح لرسول الله تقول له بقى يعني مش قادرين ادعي لنا بقى تنزل معجزه من السماء بقى مش قادرين بقى كفايه بقى زهقنا تعبنا م- ما حدش راح تخ... ولا واحد يا جماعه انا ما عنديش قصص لو حد يعني حد يبعت لنا بكره على الانترنت يقول لنا لا في واحد طلع انا ما اعرفش وفي وفي سبع علماء موجودين بينا من اهل المدينه يقولوا لنا لو حد راح للنبي وقال له انا تعبت وزهقت وطالع انا ما اعرفش انا ب... انا بتكلم على على على علمي لو حد يعرف يبعت لنا بكره ونقولها لكن انا بذلت مجهود كبير لغايه ما نقول الحلقات دي انا ما اعرفش ان واحد طلع من المسلمين وقال له مش قادر يا رسول الله انا ممكن استحمل لكن العيال دول ما يستحملوش ما قالهاش احكي لك حكايه تعرفك قد ايه كانوا تعبانين سعد بن ابي وقاص هو بيحكي بيقول وانا في الشعب في ليله من الليالي كنت بتدول فالدنيا ضلمه فوانا بتدول سمعت الدنيا ظلام دامس فسمعت طقطقه البولي ع- يعني ع- لو حد بيتبول فلو البول نزل على حاجه لها صوت زلطه ولا جلده ولا حاجه فبتسمع صوت فبيقول ففرحت عارفين ليه؟ افتكرها حاجه تتاكل سعد سعد ده اللي هيفتح القادسيه سعد فتح القادسيه يا جماعه سبح- سعد اللي راح جاب كنوز كسرى ما هو لو ما كانش حصل كده ما كانش يجيب كنوز كسرى سعد بيقول سمعت طقطقه لبولي فبعد ما انهيت دولتي تيممتها ما هو مش شايف الدنيا ضلمه بيحط ايده مكان البول جعان يا جماعه جماعه جعان ما تقولش ما, ما تقولش معقوله دي حاجه مش مش نظي- ازاي بس لا ده مستحيل جعان جعان جعان قوي جعان قوي فتيممتها فاذا بها جلده شاه بها اثر لحم ففرحت بها فأخذتها ووضعتها في النار عشان ينضفها حتى كادت تكون رمادا خلاص هتخلص ثم أخذتها عمال امضغ فيها ما بتدلعش حته جلده فشربت عليها كوبا من الماء وبقيت عليها ثلاثه ايام بلا طعام ولا شراب. يا جماعه تطلع وتقول لهم كلمه تبرأت من محمد هي كلمه وبعد كده طب ليه المسلمين طب ما يطلع يقول كده ما هو النبي رخص لهم قبل كده فاكرين لما رخص لهم النبي ان ان عادوا فعد لو اذوك قول لهم اللي هم عايزينه وارجع تاني طب ليه في دي لا لانك لو طلعت هتوقع الباقيين هناك في الايذاء انت بتتاذي لوحدك لكن هنا لو اتكرت لو واحد طلع هيطلع وراه عشرة ولا واحد عرفت ضرير الارقام ده عرفت النبي كان بيختار ازاي بيدور على الرجاله عنصر الرجوله يا جماعه انا راجل والستات اللي ثبتوا رجالتها كانت الستات في الشارع بتقول لزوجها لا عليك ساصبر انا الغلام حنيمه انا ستات جدعان كل ده ليه لا قريش يا جماعه متاكده ان الحصار مش هيدوم اكتر من شهرين ثلاثه هيسلموا ده هيجو- دول جعانين مش لاقيين ياكلوا ثلاث سنين هتقولي طب الثبات ده بيجي بايه؟ يجي بالعباده في رمضان يجي بالدعاء يجي بالقران تثبت بالحاجات دي يجي بالاخلاص لله ان انت تريد وجه الله عايز تعمل نهضه فعلا ومفيش نهضه في التاريخ سواء في الغرب او في فرنسا او فين او فين الا حصلت على تضحيات وعلى ناس ثبتت على فكرتها م- مفيش نهضه كده بالهوى ثلاث سنين والصحابه بيتعرضوا لهذا الموقف طب والنبي معاهم طب بتتعرض لايه يا رسول الله فاكرين الحديث اللي قلناه المره اللي فاتت لقد أوذيت وما يؤذى أحد وجعت وما يجوع أحد ولقد مر علي ثلاثون ما بين يوم وليلة هي دي في الشعب وما في بطني أنا وبلال ما يأكله ذو كبد رطب ما فيش ما فيش كائن حي 30 يوم مش لاقيين حاجة ناكلها إلا إلا إيه ما يواريه بلال تحت إبطه بيعمل ايه سيدنا بلال يخرج يحاول يهرب طعام للنبي صلى الله عليه وسلم فيخبي الطعام فين لان قريش مراقبه اللي داخل واللي خارج من الشعب فيخبي الطعام فين تحت باطه تخيل النبي صلى الله عليه وسلم ياكل من تحت باط اكل محطوط تحت الباط مع الحر والعرق و- وهيبقى عامل ازاي بس ن- نقف على رجلينا وخلاص ايه رايكم يا جماعه هي دي حلقه النهارده طب وابو طالب بيعمل ايه ثابت لا وبيعمل حاجة تانية جميلة قوي بيعمل ايه يجي كل يوم والتاني ويغير مكان نومة النبي صلى الله عليه وسلم خايف عليه بالليل يجي في وسط الليل غير مكانه يعني النبي ثلاث سنين في الوضع ده ما بيخرجش من الشعب يا جماعة النبي عايش هنا ثلاث سنين ومش عارف يتصل بالمسلمين في الحبشة والمسلمين اللي بره الشعب منقطع العلاقة ما بيقابلش الناس دي إلا في موسم الحج لأن قريش مضطرة تفك الحصار في, ال- في وقت موسم الحج عشان ما تتفضحش بين العرب فالفرصة الوحيدة بتاعت النبي في في فترة الحج وغير كده سنة في الثانية في الثالثة طب أين المعجزات؟ طب أين الملائكة؟ طب أين جبريل؟ طب القرآن بينزل بيقول إيه؟ اصبروا. تستطيع إنك تتحمل كت الوضع ده؟ هل هل هل يا جماعة إحنا بنحب الإسلام كده؟ بتحبوا الإسلام؟ بتحبوا دينكم قوي؟ مالي كل جوارحكم؟ لو نزلت نقطة الدم تتحلل تلاقي كده فيها إسلام تلاقي بحبه بحب ديني هل هل هل متخيل هل كنت تضحي كده؟ ولادك جعانين خلي بالك أغنياء الصحابة اللي في الشعب مش عارفين ياكلوا التجارة باظت يا رسول الله أنت ما يرضكش إن تجارتي تقع معلش بقى يا رسول الله شدوا حيلكم أنتوا ربنا يوفقكم ما حدش قال عارف النظام ده انا عارفينه طبعا ناس كتير بتعمله شد حيلكم ربنا يوفقك لكن ايه يوفقك يعني ايه بس بعيد عني وإيه؟ وياخد بعضه ويروح بقى عشان الع- ما انت ما يرضكش التجاره تبوظ تثبت مستعد ثلاث سنين كده شايف ال... و... و... وانا كل ما اتخيل يا جماعه بكاء العيال طب والسيده خديجه فين؟ معاهم بس خلي بالك معاهم بمزاجها بقى ليه؟ اصل قريش قالوا لها لا يا خديجه انت غاليه قوي انت ما تقعديش في الشعب كده انت اهلا في بيتك معززه مكرمه وحتى لو عايزه تقعدي في الشعب يجي لك طعامك وشرابك لغايه عندك انت من اشراف قريش فتقول ابدا انا مع المسلمين يا- يعني كمان اللي بيتقال لهم براحتكم بيقولوا لا اكيد قريش مذهوله الحق قوي يا جماعه مين القوي ومين الضعيف النهارده طب السيده خديجه سنها قد ايه النهارده داخله على 65 يا 65 يا سيده خديجه وبالقوه دي طب وابو طالب معدي ال 80 أبو طالب مش مسلم يا جماعة وعمل كده للإسلام وعمل كده لرسول الله صلى الله عليه وسلم قول لي أنت عملت إيه قول لي أنت عملت إيه شايف خديجة يا ستات شايفين خديجة واخدين بالكم يا جماعة ان كل حلقاتنا من يوم ما ابتدينا كل ما تيجي والله ما اقصدها لازم بتيجي ذكرة ستات غصب عننا لانها في الصورة اعمل ايه كل ما اجي احضر الحلقة الستات موجودة موجودة ترفض السيدة خديجة داخلة على الخمسة هي اتجوزت النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها كام سنة كان عندها 40 سنة وقعدت معاه 15 سنة قبل البعثة يبقى يوم ما بعث النبي كان عندها كام 55 ودلوقتي فات سبع سنين خلي بالكوا اه يعني عشان بس ناكد احنا دلوقتي ما بين سنه سته وتسعه مش احنا مش احنا امبارح كنا من ثلاثه لسته راجعين معانا ولا لا من ثلاثه لسته امبارح النهارده من سته لتسعه هي فتره الحصار من سنه سته من بعثه النبي لسنه تسعه يعني النبي بقى له ثلاث تسع سنين لغايه دلوقتي كلها ايذاء وتعب و... وايذاء وضرب وناس بتموت واصرار على الدعوه ورغم ان قريش مسيطره لكن كل اختبار مواجهه ينتصر هو بس انتصارات مرحليه مش انتصارات حاسمه مش فتح مكه لكن انتصارات ثبات مين اللي كسب الجوله النبي صلى الله عليه وسلم لكن التسع سنين على بعضهم ايه ايذاء بهدله فالسيده خديجه النهارده اول الحصار سنها مثلا 62 سنه داخله خلاص داخله على 65 على فكره انهكت انهكت في الحصار ورفضت تخرج الثلاث سنين وعلى فكرة هي وأبو طالب ماتوا إمتى؟ بعد الحصار على طول أنهيكوا يا جماعة لأن لأن صحتهم ما كانتش تستحمل حاجة زي كده وسنهم ما كانش يستحمل والإصرار شديد جدا مش واخدين بالكم هم هم الاثنين ماتوا بعد وماتوا في نفس الشهر أو نفس الأسبوع بعد ما طلعوا لأن الصحة أنهكت على فكرة في كتير من بني هاشم ماتوا مش كتير في ناس من بني هاشم ماتوا في الفترة دي ليه؟ لأن صحتهم ما استحملتش المناعة قلت ناس بتاكل ورق شجر شفت سعد بن ابي وقاص النبي بياكل اللي بيخبيه بلا تحت ابطه بس في حاجه عجيبه قوي كان في واحد اسمه هشام بن عمرو العامري عمل ايه هشام ده كان عنده نخوه قام جايب بعير ما هو الناس جعانه جوه جاب بعير وحمل عليه اكل ويقرب من الشعب من بعيد قبل نقاط المراقبه كده ويجي بالليل الساعه 2 3 بالليل ويقوم ضارب البعير وزقه في اتجاه الشعب الصحابه جعانين يا اخوان بعير تخيل قد ايه الموضوع كان صعب قوي لدرجه انه بيهرب الاكل ازاي هشام بن عمرو دون مش مسلم ده كافر يجي بالنهار ياخد ال ال البعير بتاعه ويعديه من ناحيه الشعب عشان يحفظ فاهمين عشان يحفظوا الطريق بيعمل كده ليه اصل عنده خلق اسمه الشهامه ده مش مسلم انا بس عايز اوريكم يا جماعه كمان نقطه مهمه قوي ما نحكمش على كل الدنيا مش مسلم اذا هو عدو ما ينفعش كده ما ينفعش ما بتتحسبش الدنيا كده ولو كان النبي بيعامل الكفار كده ما كانوش اسلموا ما هو النبي اشتغل على مين على مسلمين ولا على كفار يعني هو دعا مين دعا مسلمين ولا دعا كفار طب كان بيدعوهم ازاي ما هو احسبها بالعقل يعني كان بيتعامل معاهم ازاي لو هشام بن عمرو العامري النبي والصحابه كل ما يشوفوه يقولوا له امشي من وشنا انت كافر كانت النتيجة هتكون ايه مش ممكن كان يقف الموقف ده صح ولا لا لو بني هاشم من غير المسلمين شايفين المسلمين بيعاملوهم وحش كان ممكن يساعدوهم ويقفوا معاهم ولا كانوا قالوا لك يا عم طب واحنا على دول ناس حتى اخلاقهم مش كويسه نقف معاهم ليه يا جماعه التعايش التعايش احنا كل يوم والتاني في البلاد اللي فيها مسلمين ومسيحيين من بلادنا العربيه نسمع خناقه ما ينفعش كده التعايش عشان علشان احنا محتاجين ان الدنيا يكون فيها سلام وهدوء عشان تحصل نهضه التعايش فتخيل ان هشام بن عمرو العامري مش مسلم الصبح يعدي البعير بتاعه وبالليل يقوم محمل اكل ويزقه على جوه قريش اكتشفت الحكايه جابوه قال اتبعت محمدا قال لا انا على ديني قالوا فلما فعلت قال لهم صله رحم في في اخلاق قالوا لا تعد قال اعدكم الا اعد وروح ما قدرش الشهامه نقح عليه في مسلمين في ناس ما عندهاش الشهامه دي يا جماعه في ناس في ناس في بلدنا العربيه للاسف مساله الشهامه ما يروحوا في 60 داهيه ده تفرق معايا ايه الراجل الراجل عنده شهامه انا شوفوا السيره انا عايزكم تنظروا للسيره بالشكل الجديد اللي احنا بنتكلم بيه دون يرجع هشام بن عمرو العنبي بعديها بثلاث ايام ويهرب اكل ده حكايتك بقى يمسكوه يضربوه انت بتتحدانا احنا مش قلنا ما ياكلوش شوفوا الحصار كان شديد ازاي وبيعرفوا ازاي فيضرب ضربا شديدا فيقسم لهم الا يعود ما يقدرش يا عم بتعمل كده ليه والله ما مسلم مش مسلم لكن انا راجل شهم فجابوه التالتة فضربوه ضربا شديدا عارفين مين اللي طلعه بين ايديهم مش هتصدقوا ابو سفيان عارفين قال ايه قال كلمة انا بهديها لكل رجال ال- الأع- الاعمال الاعمال ورجال الاعلام والصحفيين و- وكل الناس اللي بتوجه الناس في الوطن العربي قال كلمة ابو سفيان ابو سفيان كافر مش كافر ده سيد الكفر ده مش كده بس ده شا- ده سيد قريش ده ده اللي هيحارب النبي عشر سنين متصلة بعد ما يموت ابو جهل هو اللي هيبقى قائد قريش ابو سفيان ده عارفين لما لقاهم بيضربوا هشام بن عمرو العمري قال لهم ايه قال دعوه رجل يصل رحمه لا تفسدوا كل اخلاقنا الكلمه دي خطيره يا جماعه عارفين معنى الكلمه دي ايه عايزين احنا صحيح اعداء وانا هفضل احاربهم بس احنا مش عايزين نبوظ كل قيم المجتمع عشان انا ضدهم في ناس يا جماعه عشان مصالحها الشخصيه عشان فلوسها تزيد بيفسد قيم المجتمع مستعد ينزل فيديو كليبس ومستعد ينزل كذا ومستعد ينزل كذا بس انا مصلحتي الشخصيه طب والمجتمع ابو سفيان بيقول كلمه في منتهى القوه من فضلكم احنا ضدهم وهنفضل حريصين بس الراجل عمل حاجه احنا مش عايزين نبوظ كل المجتمع معقوله ابو سفيان بالعمق ده ان مش معنى ان انا ضدك ان انا افسد كل حاجه إيه، واصله يا جماعه واصله الراجل ده فاهم قيم اجتماعيه قد يا جماعه يا ناس ي- ي- يا اللي- يا اللي بتقودوا الاعلام في بلادنا ارجوكم اتعلموا الكلمه دي صدقوني يمكن ابو سفيان ربنا هداه للاسلام بسبب كلمه زي دي طب ما ابو سفيان بيحارب النبي زي ابو جهل يا جماعه احيانا لحظه صدق ترحمك تنجيك احيانا لحظه صدق تهدى بها احيانا كلمه حق تهدى بها شفت الموقف عامل ازاي و- و- وشفت الوضع عامل ازاي وشفت السيدة خديجة احنا دلوقتي بقى لنا ثلاث سنين وال- والموضوع بقى صعب جدا جدا جدا هيحصل ايه ويا ترى ال- النبي حي- حد هيستسلم ولا واحد طب طب الصحابة عاملين ايه النبي عامل ايه النبي متألم قوي متألم ليه م- متألم علشان الوضع اللي احنا فيه ده ولا واحد بقى بيسلم بقالنا ثلاث سنين تجمد كامل مفيش حد راضي يدخل في الإسلام طب الصحابة عاملين ازاي الصحابة متشتتين في ثلاث حتت تلت في الحبشة صح وتلت في الشعب يعني مش عارف ياكل حتى وتلت بره بيتأذي وبيتعذب وبيتحارب في تجارته ايه ده هي الدعوة حصل لها ايه ده ممكن واحد من الصحابة يقول ده خلاص المشروع انتهى المشروع فشل مش نافعه وتمر ايام 360 يوم في 360 يوم في 360 المشروع انتهى يا جماعه خلاص ما عادش في فايده ولا واحد قال كده ولا واحد قال له تعبنا يا رسول الله تع- تع- تعرفوا تبقوا كده يا جماعه تعرف- انا مش بقول هيحصل لنا كده انا بقول ممكن تبقى غالي عندك لهذه الدرجه ان انت عايز تنجح وعايز تعمل نهضه البلد ومستعد تضحي ومستعد تثبت هذا الثبات يعينك على هذا الثبات عباده طويله في رمضان دعاء الى الله يا رب ثبتني وعيني اعمل حاجه ووقف جنب النبي زي ما ابو طالب والكفار دول وقفوا والصحابه دول وقفوا ويعينك عليها القران وينزل القران بقى في الوقت دون يكلم الصحابه ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم النبي زعلان وبيتالم ان ولا واحد اسلم طب اسمع بقى الايات اللي نزلت في الوقت ده وتحس ان انت هتتذوق الايات بشكل جميل وجديد خالص اسمع الايه دي ولو شاء ربك لجعل الناس و- ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لو عايزين يسلم كلهم يسلموا انت هتكرههم عشان يكونوا ما تكرههمش يا محمد يؤمنوا او لا يؤمنوا ده شوفوا ال... شوفوا الحريه في ال... يؤمنوا او لا يؤمنوا وتنزل الايات بعديها وقل الحق من ربكم اللي معاكم ده الحق يا محمد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يؤمنوا او لا يؤمنوا وتنزل الايات تثبت النبي صلى الله عليه وسلم تنزل ايه تقول ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا شوفوا إيه- إيه، انا عايزك تتخيل الرسول الصحابه والايه دي لسه نازله نازل بيها سيدنا جبريل واخد بالك سيدنا جبريل مش نازل بيقول له اطمئن يا رسول الله فاضل سنتين والموضوع يخلص مفيش كده فاهمين عايز اقول لك ايه مفيش انما بينزل سيدنا جبريل يقول له ايه اصبر ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا هيجي بس انت مش هنقول لك ولا مبدل لكلمات الله الحق ايه هي كلمات الله الحق منتصر وينزل سيدنا جبريل وتنزل الآية فاصبر إن العاقبة للمتقين انتوا الكذبانين بس اصبروا وينزل سيدنا جبريل إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أنا عايزك بقى إيه الآيات دي أنت تتع- تتعامل بيها مع نفسك بعد رمضان تيجي شهوة من الشهوات اصبر يجي فتنة من الفتن اصبر يجي مشروع صعب اصبر سامع الآيات نازلة بتقول ايه وينزل قول الله تبارك وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء فينزل الكلام ده عرفتوا بيثبتوا بايه شفتوا عشان كده يا جماعه امبارح كنا بنقول القران يا جماعه اقروا على قد ما تقدروا اقروا على قد ما تقدروا طب اسال سؤال طب ليه يا رب سبتهم الثلاث سنين ليه تجمد الدعوه ثلاث سنين ليه تتجمد الرساله ثلاث سنين ليه ولا واحد بيسلم لمده ثلاث سنين اجمدوه عشان تتعلموا ان الحق غالي ومحتاج عطاء ومحتاج صبر علشان تضربوا المثل للأمة من بعدكم عشان هيجي ناس يتجمعوا قدام بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا علشان الحق وعلشان نصرة الحق ثبتوا ثلاث سنين فيطلع جيل يقول يا هو الحق غالي كده هم الصحابة ثبتوا كده مع ان ما تقلهمش هتتنصروا ازاي ولا حصلت معجزات يبقى نثبت فنقلد النبي صلى الله عليه وسلم عرفتوا ليه حصل لهم كده علشان خلي بالكم علشان يزيد قوة الفكرة في دماغهم والإصرار عليها ازاي يعني تزيد تثبت الفكرة في دماغهم يثبت الإيمان في قلوبهم ايه علاقة الثلاث سنين بانه يثبت ما انت تخيل انت قدامك ثلاث سنين كل يوم تقدر تطلع تقول لهم تبرأت مش معاه كل يوم تقدر تطلع عارف بيحصل لك ايه في دماغك انا متخيل كده تقعد الفكره تروح وتيجي اطلع ولا ما اطلعش اطلع والله ها الموضوع يستاهل طب اصبر النهارده ومراتك تقول له اصبر ان شاء الله ربنا هيفرجها يصبر بكره اطلع يحصل لك ايه 365 يوم لمده 3 سنين الفكره تبقى عامله ازاي هل ممكن تضحي بيها بعد كده خلي بالك هم دول اللي لما جري الناس في اخر الاسلام ايام غزوه حنين هم دول اللي ثبتوا هم دول هم الناس دي ليه لان الفكره بقت ماليه الكيان عشان كده ربنا اي حد هيجي في يوم من الايام مسلم او كافر في الشرق ولا في الغرب يقول عايز اعمل نهضه لازم يبتلى الفكره ماليه دماغك الرساله ماليه دماغك اصبر بقى لازم هتتبهدل شويه سنتين ثلاثه غربه على بهدله على حصار ثلاث اربع سنين. فتخيلوا الصحابه ثلاث سنين ها تثبت ولا لا تثبت ولا لا تثبت ولا لا وكل يوم يقول اثبت يعني بينجح في الاختبار 365 مره لمده ثلاث سنين عرفتوا ليه ربنا سابهم ثلاث سنين وما قالهمش امتى هيفرج عنهم وامتى هيخرجوا طب اسال سؤال بني هاشم بقى احتكوا بالمسلمين قد ايه اظن جامد قوي مش كده الاحتكاك بقى عالي قوي اسلموا ما نعرفش ما نعرفش طب هم ليه النبي ما اصرش ان هو يدعوهم للاسلام يا عم ده هم ثابتين بالعافيه يعني ده هم ماسكين نفسهم بالعافيه يعني يا دوب واقفين كده طب ما- ما حدش من الصحابه راح قال لهم على فكره انتوا فاكرين انتوا بتاخدوا ثواب ولا واخدين ثواب خالص ما هو ممكن ناس تعمل كده يعني يعكنن عليهم يعني يعني هم كمان يعني ناس كرماء قالوا لك احنا هنقف معاكم و- و- فيجي واحد يقول لهم ايه؟ يقول لهم على فكره وهم فعلا صح ولا واخدين ثواب انتوا ضايعين مفيش فايده كل اللي بتعملوه ده مش هتاخدوا عليه ثواب علشان ايه؟ فيقول لك وكمان كده طب بلاش خالص طب ليه ما دعيتهمش يا رسول الله في الوقت ده؟ مش ده الوقت المناسب والاحسن ان هم هيشوفوا اخلاقنا وثباتنا هيحسوا ان في قيمه عاليه قوي احيانا يا جماعه الدعوه بالاخلاق اقوى قوي الدعوة بالثبات بتهز اللي قدامك بتهزه أحيانا شباب أبائهم مش متدينين من غير ما تقعد تلح على أبوك وتحرجه رؤيتك وانت صاحي الفجر بتتوضى تؤثر في أبوك و- و- وأنا بقول لك سنتين ثلاثة وهيبقى زيك لكن هتشد بقى تتخانق وتغلط مش معنى كده ان انا بقول ما ندعوش الناس لا ده الدعوه دي ضروره وفرض بس حكمه الوقت المناسب وازاي والطريقه ف- فشوفوا و- و- وحاجه تانية شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وازاي عاشوا مع بني هاشم شوفوا التعايش اللي حصل عايشين مع بعض في حته واحده لمده ثلاث سنين ما حصلش خناقات فاهمين عايز اقول ايه ما حصلش احتكاك على- لف- لاختلاف الدين كان ممكن يحصل اح- احتكاك لخلاف الدين المسلمين ما عملوش كده ليه ذوقيات تعامل المسلمين مع الاخر الناس دول كرماء واقفين جنبنا طريقه المعامله اضرب لك مثل انا اقصد ايه ال- ال- المسلمين في الغرب تلاقي مسلم دخل محل كبير من ال- من المحلات ال- ال- الفخمه قوي ويدخل هو عايز يتوضى ويصلي ومفيش جوامع كتير فيقوم داخل على ال- على الحمام ويبدا يتوضى حقه طبعا يتوضى بس يقوم عامل ايه يقوم قلع الجزمه والشراب و- ويدخل رجله في الحوض ويتوضى وينزل الميه ويسيب الحمام غرقان ويروح ايه انا بتوضى لازم اتوضى يا عم هم عندهم الحوض ده بيغسلوا فيه وشهم الحوض هم ما يفهموش الوضوء بيستخدموه كذا طب ما كنت تلبس الشراب على وضوء وتمسح على الشراب طب طب عملت كده طب ما تمشي في الحمام يعني ماشي في الحمام دي مش شغلتي بس بس فاهمين يا جماعه انا عايز اقول ايه عايز اقول ذوقيات التعامل عايز أق- اقول ادبيات التعامل مع الاعتزاز والافتخار بديننا احنا مفتخرين بديننا لا نخجل منه لكن احنا عندنا ذوقيات في التعامل مع الاخر ازاي نجمع الناس من ما نكرههاش ازاي نحبب الناس ما نطردهاش بالذات الناس اللي عايشه بره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ثلاث سنين عايشين مع بني هاشم ما حصلش احتكاك ها وصلنا للاخر ايه الاخر الحصار بقى له ثلاث سنين المسلمين تعبوا الحقيقه وقريش زهقت زهقت ليه ولا واحد قال عايز اطلع ولا واحد طب والكفار ثابتين تصدق وابو طالب ثابت وخديجه ثابته وعشرة على عشرة وناجحين 100% طب وقريش هتعمل ايه؟ طب وبعدين؟ طب احنا كنا عاملين الحصار ده يا يسلمونا محمد؟ طب والنبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج بيعمل ايه؟ يطلع يتحرك بالاسلام يا رسول الله كان مفيش حاجه منتهى الاصرار والتحدي يجي موسم الحج يخرج من شعب بني طالب ياخد بايد ده ويكلم ده وينصح ده ويعمل ده ويدعو القبائل ولا كان في حاجه صلى الله عليه وسلم منتهى ده فيش انا ما بوقفش انا ما بزهقش صلى الله عليه وسلم لدرجه يا جماعه ان هو في موسم الحج عمال يكلم الناس فيجيله واحد اسمه عمرو بن عبسه فعمرو بن عبسه سامع بقى وقع النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج شوف هم عايزين يقتلوه في موسم الحج مش هيعملوها ما ينفعش فيعمل إيه النبي يقف عند الكعبه يصلي انا زي ما انا تحدي رهيب صلى الله عليه وسلم فعمرو بن عبسه شافه فرح له فقالوا له هو ده هو ده اللي بيقول فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عمرو بن عبسه بيقول انا ما كنتش مصدق في موضوع الاصنام ده اصلا فرحت له فقلت له من انت؟ فقال انا نبي قلت ما نبي قال ارسلني ارسلني الله قلت وبما ارسلك اسمع النبي هيقول له ايه قال بصله الارحام شوف ال- شوفوا الاختيار شوفوا الاختيار بيجمع النبي صلى الله عليه وسلم بيدي الحته اللي يفهمها دماغه بصله الارحام وكسر الاصنام بس شفت فا- فاهم فاهم النبي بيتحرك ازاي وبيقول ايه الاول وبيقول ايه اللي يفهمه ال- بصله الارحام وكسر الاصنام فقلت ومن معك على ذلك فقال حر وعبد يا سلام على على ردود النبي ال- واشار الى ابو بكر وبلال كانوا واقفين جنب بعض خلي بالك مين اعتق مين ابو بكر اعتق بلال وسيدنا عمر الخطاب هيقول في الاخر ايه ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا شوفوا ال- فمين واقف فقال من معك فقلت حج فقال النبي حج وعبد فعمرو بن عبسه بص على ابو بكر وبلال واقفين جنب بعض بحب هم مش سامعين الحديث بيتكلموا مع بعض عارفين حصل له ايه تاثر تاثر ليه الدين اللي ما فرقش بين الطبقات دون فاهمين تاثر ليه الدين اللي ما قالش الاغنياء لوحدهم في احياء لوحدهم وعيشه مرفهه لوحدهم والفقراء غلابه في عشوائيات لوحدهم وده عايش في مجتمع وده عايش في مجتمع وده له مدارس وده له مدارس لقى في ود وتراحم بين فئات المجتمع تخيلوا باللقطه دي عايز تعرف مجتمع جيد ولا لا بص علاقه الاغنياء بالفقراء متلاحمه ولا كل واحد لوحده فلما لقاهم الاثنين مع بعض وقال النبي حر وعبد كانه عارف ان دي هتاثر في عمرو بن عبسه قال اني متبعك اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله على طول كده بدي بدي بتلاحم المجتمع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك لن تستطيع ان تكون معي اما ترى حالي وحال الناس شوفوا الوضع صعب قد ايه انت مش هينفع تبقى معايا ولكن ارجع إلى بلدك ارجع بلدك وابقى بين أهلك أنا وضعي ما يستحملش إنك تبقى معايا شوف العقل وال... خليك في بلدك واصبر حتى إذا علمت أنني ظهرت على الكعبة لما تعرف إن أنا صعدت على على الكعبة والتوحيد بقى هو اللي بيقود مكة والأصنام وقعت حتى إذا علمت أنني ظهرت على الكعبة فأتني يقول عمرو بن عبسة فلم أره إلا يومها يا جماعة اللي بتقولوا أصل هم ثبتوا عشان كانوا مع النبي ما شافوش إلا مرة هي بس الكلمتين دول الحوار ده ياخد قد إيه ثلاث دقايق يقول فمضيت وأنا أنظر إليه عشان تفضل عيني جايبة وشه صلى الله عليه وسلم عمال املى عيني عارفين انت كده لما تبقى نفسك تشوف النبي تفضل مالي عينك من النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمضيت وعدت الى اهلي وبقيت ما بقيت حوالي 15 سنه لغايه ما النبي فتح مكه وثبت على ما هو عليه حتى علمت وقال الناس ظهر محمد على الكعبه فعدت اليه فاتيته في مكه فقلت له اتذكرني فقال انت عمرو بن عبسه فبكيت انه تذكرني فطبطب النبي صلى الله عليه وسلم فاخذني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله فاكر يا رسول الله وحضنت يا رسول الله وطبطبت حضن احنا محتاجينه دلوقتي شفت عمرو بن عبسه شفت النبي صلى الله عليه وسلم وشوف يعني عظيم يا رسول الله في كل شيء عظيم في تخطيطك عظيم في ثباتك عظيم في صبرك عظيم في حبك للرساله واصلاح الارض صلى الله عليه وسلم عظيم في حنانك الحضن ده مفتقد شباب كتير قوي قوي قوي مفتقدينه من رسول الله ومفتقدينه من حد يطبطب عليهم في بلادنا يبقى قدوة ليهم ويرجع النبي بعد موسم الحج يقعد تاني جوه الشعب خلاص قريش زهقت وفي وسط ما قريش زهقت كمان الصحابة تعبوا تعبوا قوي فيشاء ربنا خلاص نجحتوا في الاختبار الفكرة ثبتت في الدماغ 365 يوم لمدة ثلاث سنين اختبرتوا مع... ها كله تمام فربنا يجهز يهيئ الأسباب ايه هي قريش بتقول ايه الحصار ده بقى وبعدين ايه قيمته ما نجحش محمد كسب الجوله تاني هو اللي كسب واحنا اللي خسرنا فطلع ثلاثه من سبب قريش مش الكبار بتوع ابو سفيان وكده لا ثلاثه تانيين مين مطعم بن عدي اسماء جديده بقى هنسمعها ابو البختوري بن هشام قلنا من كام يوم مطعم بن عدي ابو البختوري بن هشام هشام بن عمرو العامري اللي اتضرب ده الشهم ده وقالوا حتى متى ناكل نحن ويجوع بنو هاشم كفار على فكره وماتوا كفار والله لا يكون هذا أبدا طب هنعمل إيه نخرج ونعلن بين قريش أن هذه الصحيفة يجب أن تمزق الكلام ده غلط طب هنعملها إزاي قالوا بكرة نعمل حركة نتوزع في, الم... في, ال... في الحرم وابو جهل واقف كده واحد يقعد يمين والتاني يقعد شمال واحد يقعد ورا ويطلع واحد يقول ايه الصحيفه دي باطله وظالمه ويجب تتقطع يقوم طالع واحد تاني عشان يعملوا راي عام فاهم يقوم واحد تاني طالع من حته تانيه خالص يقول نفس الكلام ويقوم واحد طالع فن... يقول لك يا عم ده الدنيا كلها بتقول كده فاهمين الحركه دي فراحوا تاني يوم ابو سفيان واقف بيقول يعني ما هواش عارف يثبت الناس ازاي الناس خلاص بقى زهقت من الحصار بيكلم الكفار فقام طلع له مطعم ابن عدي هذه صحيفه ظالمه قام طلع له الثاني هذه يجب ان تمزق قام طلع له الثالث هذا لا يكون ابدا فابو سفيان مصحصح ومطقطق كده فبص كده يمين وشمال وقام قايل ايه ان هذا امر بيت بليل الموضوع دون بيت بالليل واتعمل بالليل فتخيل ان في وسط هذا الامر وبالطريقه اللي احنا بنقولها لك ديا اتفقت قريش نمزق الصحيفه في نفس اللحظه اللي قريش اتفقت على كده تحصل ايه من ربنا ينزل جبريل ما نزلش ليه من ثلاث سنين ينزل للنبي يقول له إن الله سلط الأردة الأردة اللي هي الدود على الصحيفة فأكلت كل الظلم الذي فيها إلا كلمة باسمك اللهم الدود عبد من عباد الله يا اخوانا الدود جندي من جنود الله يأكل الظلم ويترك الحق طب يا رب ما كان الأول من أول الثلاث سنين ما يتعلموا إزاي الثبات ما نحكي القصة للأجيال اللي جاية إزاي ونقول لهم عايزين تعملوا نهضة لازم تثبتوا مهما كانت المعوقات ولازم تعرفوا ما هيحصل لكم كده ازاي نحكي القصة دي لو ما كانش حصل كده طب ليه المعجزة اتأخرت عشان كده طب بس في معجزة في معجزة ان الله سلط الأردة على على الصحيفة فتكون النتيجة ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم ينده ابو طالب ان ربي اخبرني انه سلط الأردة على الصحيفة فاكلت كل الصحيفة الا كلمة باسمك اللهم فقال ابو طالب اربك اخبرك ذلك قال النبي نعم فانطلق أبو طالب إلى قريش ما يعرفش بالاجتماع اللي كان حاصل شوفوا شوفوا ترتيب ربنا للأحداث المعجزة مع اتفاق قريش بس شفتوا الثلاثة اللي اتفقوا بتوع قريش عاملين زي كده اجتماع أمم متحدة يعني ناس ايه اتفقت على تيجوا تيجوا ن- يا جماعة لو لقينا حد بيقول عايزين ننصر المسلمين ما نقفش مش عايزين نكتر أعدائنا عايزين نقلل أعدائنا لو حد هيقف جنبنا مع احتفاظنا بحقنا ما بنتنازلش عن حقنا نقف معاه لكن ابو طالب رايح علشان الصحيفه يقابل قريش يقول لهم ان ابن اخي اخبرني ان ربه ربه سلط الارض على الصحيفه اللي احنا حاطينها جوه الكعبه ما فتحناهاش بقالنا ثلاث سنين ما بنبصش عليها او يمكن فتحنا كذا مره بس اليومين اللي فاتوا خلصت فادخلوا فان كان كلام ابن اخي صادقا ولم يكذبني قط بين قوسين فلننهي هذه المقاطعه فجريوا يفتحوا فلقوا الدود عارف الدود عمال يعدي وياكل فوق وتحت ويسيب عبد من عباد الله مين ملك الملك يا اخوانا شفتوا شفتوا القادر سبحانه وتعالى اليقين في الله يا اخوانا اليقين الله سبحانه والله تعالى قادر يقدر يقول للسكينه ما تقطعيش يغير خواص الاشياء يا سكينه ما تقطعيش وطول عمرها بتقطع فما تقطعش السكينه وما يذبحش اسماعيل يا نار ما تحرقيش تسمع كلام النار وما تحرقش اسماعيل يا حوت ما تبلعش خده بس لكن ما ما- ما تاكلوش ياخد الحوت يونس لكن ما يموتوش ربنا سبحانه وتعالى يجعل النجاه في قلب التهلكه يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ربنا يجعل الميه من وسط الصخر واذ استسقى موسى لقومه سيدنا موسى بيطلب المطر استسقى عايز مطر فقل نضرب بعصاك الحجر انظر لعظمه الله اضرب بعصاك الحجر يطلع لك ميه اكتر من السماء ربنا قادر يفعل كل شيء خلي عندكم يقين في الله يا جماعه ما حدش يقول وضع الامه مستحيل نهضه مستحيل فين الامل فين قدرة ربنا فين ثقتك في الله تبارك وتعالى بس الأول تبقوا رجالة وبعد كده تيجي المعجزة الأرض ما اشتغلتش إلا ما انتوا بقيتوا رجالة وثبتوا واتبهدلتوا ثلاث سنين رجالة وستات وأطفال وصبرتوا واختبرتوا ونجحتوا في الاختبار احنا نقدر ننقذكم بحاجة بسيطة قوي بالدود قادر سبحانه وتعالى صح ولا لا ربنا يخرج الأمن من قلب الخوف مش كده شوفوا فإذا خفت عليه فألقيه في اليم يطلع الأمن من قلب الخوف ربنا يطلع الإيمان من قلب الكفر فالتقته آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا مين ملك الملك يا إخوانا مين اللي بيدير كونه مين اللي مسيطر على كونه مين اللي يقول للشيء كن أمره بين الكاف والنون سبحانه وتعالى مالك الملك بس احنا نبقى رجاله خلي عندكم امل في الله عظيم مالك الملك اللي في يوم واحد اسمه يوم واحد رمضان يقول لقلوب الامه كلها اقبلي علي يا امه فتقبل على الله تبارك وتعالى ويقول لهم وهنكرر نفس الحكايه وهجيب قلوبكم تعبدني كل سنه في نفس اليوم مين اللي مالك القلوب مين اللي بيحول قلوب العصاة والفجرة في رمضان ويقول لهم اعبدوني فيعبدوه مين المالك مين المسيطر ازاي ما يبقاش عندنا ثقة في ربنا انه قادر ان هو يعزنا ويكرمنا ليه الهوان اللي بقى عندنا دون ليه الشعور ان احنا ضعفاء مفيش فايدة فينا في فايدة والله ده الأرده الدود عبد من عباد الله ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وياكل الدود شفتوا المعنى لكن امتى بعد ثلاث سنين ايه نهايه القصه خلاص فشل تاني يا قريش كل مرة فشل ويطلع النبي والصحابة من الحصار طالعين منهكين صح وخديجة هتموت وأبو طالب هيموت بس الفكرة انتصرت بس الحق قوي مهم قوي قوي قوي قوي منهكين اه بس منتصرين ولا واحد زاد اه العدد زي ما هو 300 بس منتصرين للفكرة الحق قوي أنا عايز أحط قدامك الآية دي الحق منتصر يا أخوانا اسمع الآية دي واحفظها بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق حد فكر في الآية دي قبل كده عارفين عارفين معنى الآية دي إيه؟ مش هتنتصر يا قريش لأن أنت الباطل بل نقذف بالحق عارفين الآية دي عاملة زي إيه يا جماعة؟ عارف اللي ماسك بندقية وبيضرب على الدماغ فيدمغه بل نقذف بالحق واحد بينشن بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق حق قوي طب وابو لهب أبو لهب أبو لهب كان فاكر طول الحصار المنتصر وبيقول لنفسه إيه شفت بقى يا أبو لهب تخطيطك السليم كان زمانك دلوقتي محاصر معاهم علشان أنت حسبتها صح وخططتها صح أنت الوحيد اللي قريش استثنتك من الحصار لكن بعد الثلاث سنين أبو لهب كل بني هاشم بتعديه لأنه وقف ضدهم وأبو لهب هيموت شر موته هيجيله مرض جلدي ويسقط ميت وتتفتح دماغه وما يقدروش يدفنوه ل- حتى ولاده لان عنده مرض جلدي فيهدوا عليه البيت عشان تكون نهايته كده يا جماعه سوره تبت يدا ابي لهب وتب رمز لكل واحد يعادي الحق عشان خاطر مصلحته كائنا من كان واسمه ابو لهب لان بياكل في نفسه ضيع نفسه اكل في نفسه النار كلت فيه سوره تبت يدا ابي لهب رمز دي مش قصه خاصه بابو لهب يا جماعه دي رمز لكل واحد يعادي الحق من اجل مصلحته الشخصيه في تاريخ البشريه عرفتوا ليه هي من الصور القصار عشان نحفظها لاولادنا وهم اطفال ابني علي عنده اربع سنين وانا بنيمه كل يوم اقول له يلا نسمع قران فمن ضمن الصور اللي حافظها هو يقعد يقول تبت يدا ابي لهب وتب وانا اقول لنفسي انت عارفه يا علي هو ابو لهب بقى مشهور كده بيتشتم بيلعن على ألسنة الأطفال بعد 1400 سنة فأقول لنفسي طب ليه يا رب يعني يعني اشمعنى دي الصورة اللي في أواخر الصور وكل أطفالنا بيحفظوها عشان نربع أولادنا ونحفظهم وهم أطفال إن اللي يعادي الحق عشان خاطر مصلحته مصير مصير أبو لهب صورة قصة تبت يدا أبي لهب رمز لكل واحد يعمل كده في تاريخ البشرية اوعى تعادي الحق عشان مصلحتك الشخصية سواء كنت حاكم سواء كنت وزير سواء كنت ضابط شرطة سواء كنت إعلامي سواء كنت أب بتقول عايز أربي عيالي وتقول أصل أنا عبد المأمور اوعى سورة تبت يدا أبي لهب وتب ربنا جعلها في أواخر القرآن عشان كل جيل طالع يعرف إن اوعى تعمل كده الأطفال الصغيرين احكي لهم حكايه ازاي ان الثعلب المكار اللي عدا الحق عشان مصلحته الشخصيه ربنا انتقم منه وبعدين علمت علمه وعلميه امه سوره تبت يدا ابي لهب وتب. انا خلصت. ايه الدرس بتاع النهارده؟ اثبت على الحق. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. اثبت على الحق. اوعى تفضل مصلحتك الشخصيه على الحق. اثبت اثبت ازاي يعينك على الثبات عباده طويله لله فلما تعبده لما تيجي الشده يجمدك لان هو اللي بيجمد لان قلبك ملكه يعينك على الثبات اخلاص لله انا عايز النهضه دي عشانك يعينك على الثبات دعاء طويل خلصنا الحلقه تقف جنب النبي بقى زي زي ابو طالب وكفار قريش زي الصحابه قول اه قول خطف قول واجمد واستفيد من رمضان انك تعبد عشان ربنا ينولك هذا الكلام وصلنا للاخر بكره في ايه بكره يعني اكثر يوم صعوبه في حياه النبي هو قال كده ده مش كلامي هو اللي بيقول كده ده اصعب يوم في حياتي هيخرج النبي الى الطائف بكره هيموت ابو طالب والسيده خديجه وهنتاثر لموتها وبكره هيعمل النبي رحلته الى الطائف وهو بيقول عليها اصعب يوم في حياتي نشوفكم بكره ان شاء الله بس ندعي يا رب يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا من تسمعنا الان وترانا تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من امرنا نسالك مساله المساكين ونبتهل اليك ابتهال الاذلاء وندعوك دعاء الضعفاء ندعوك دعاء العبد الخائف الواجل الحزين ندعوك دعاء من ليس له سوا- سواك يا رب لك الحمد الحمد لله الحمد لله بشهر رمضان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي خلقنا وسوانا وانعم علينا اذ هدانا اللهم صل على حبيبنا محمد في الاولين صل عليه في الاخرين صل عليه في الملا الاعلى الى يوم الدين يا رب اجمعنا مع النبي كما امنا به ولم نره يا رب رفقه النبي يا رب صحبه النبي يا رب نسالك يا رب ان تحيينا على سنته احينا على سنته احينا على سنته توفنا على ملته احشرنا تحت لوائه اوردنا لنا حوضا اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا منقذ الغرق يا رب يا منقذ الغرق يا منجي الهلكة يا سامع كل نجوى يا سامع كل نجوى يا قريبا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا يشغله سمع عن سمع يا من تسمعنا الآن وترانا اغفر لنا الآن يا رب يا من قسمت الصلاة بينك وبين عبادك فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين تقول أنت يا رب حمدني عبدي فإذا قال العبد الرحمن الرحيم تقول أنت يا رب مجدني عبدي فإذا قال العبد مالك يوم الدين تقول أنت يا رب أثنى علي عبدي فإذا قلنا اهدنا الصراط المستقيم تقول أنت يا رب هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل نسألك الأمن يوم الوعيد ونسألك الجنة يوم الخلود أمنا يوم القيامة ارحمنا يوم القيامة يا رب اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه نعوذ بك أن نكون ممن يأخذ كتابه بشماله ثبتنا على الصراط ثبتنا على الصراط يا رب ثبتنا في الدنيا لنثبت على الصراط ثبتنا يا رب على الحق لنثبت على الصراط ثبتنا على الحق لنثبت على الصراط نعوذ بك من سقطة من الصراط في جهنم نعوذ بك من سقطة من الصراط في قعر جهنم نعوذ بك من زحف على الصراط نعوذ بك من حبو على الصراط ثبتنا على الحق في الدنيا لنثبت على الصراط ثبتنا يا رب خذ بأيدينا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ثبتنا بعد رمضان ثبتنا بعد رمضان ثبتنا بعد رمضان يا من جعلتنا نتذوق حلاوة القرآن وحلاوة القيام وحلاوة الدعاء وحلاوة الخشوع وحلاوة البكاء بين يديك وحلاوة القرآن أنت الذي جعلتنا نتذوق هذا كنا نعصاك قبل رمضان وأنت الذي أتيت بنا بفضلك ونعمتك وحددت إلينا رمضان وقلت لنا سأعتقكم في رمضان وقلت لنا سأرحمكم في رمضان وأغفر لكم وأكافر لكم الحسنات وأعطيكم ليلة القدر أنت الذي مننت علينا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما يا من أنعمت بكل هذا أتم علينا النعمة بأن تعتقنا الليلة يا رب العالمين يا من أعطيت كل ذلك أتمم علينا النعمة بالعتق الليلة يا رب العالمين يا رب تنقضي ليالي رمضان ولا ندري هل اعتقنا أم لا اعتقنا يا رب اعتقنا يا رب يا من أنت أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا يا من تفرح بتوبة عبادك نتوب إليك نتوب إليك نتوب إليك يا رب يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل يا من تتنزل كل ليلة تنادي هل من تائب فأتوب عليه نتوب إليك اقبل توباتنا اقبل توباتنا يا رب نسألك إن كان فينا الآن يشاهدنا الآن رجل أو امرأة شاب أو فتاة مصرا على معصية فيا رب يا تواب أخرجها من قلبه الآن يا رب إن كان واحد منا ممن يسمع ويشاهد الآن مصر على معصية يا رب نستغيث بك لشباب المسلمين وبنات المسلمين أخرج المعصية هذه من قلبه الآن يا رب يا رب استجب اعتقنا يا رب احنا مساكين يا رب مساكين ليس لنا سواك نعوذ بك أن تغرنا الدنيا فننزل في القبور ويهدم علينا القبور ونكون وحدنا في ظلمة القبر لن يؤنس وحدتنا في القبور إلا القرآن ورحمتك يا رب العالمين يا رب اجعل قبورنا وقبور من مات من آبائنا وأجدادنا روضة من رياض الجنة يا رب روضة من رياض الجنة يا رب من مات من أحبابنا اجعل قبره روضة يا رب الآن يا رب نسألك يا مجيب الدعاء وأنت في شهر الرحمة والمغفرة لنا أموات ماتوا من أهالينا وأحبابنا وأولادنا وأزواجنا وآبائنا وأجدادنا يا رب بنعمتك علينا برحمتك لنا نحن عبادك المساكين الفقراء اجعل قبورهم الآن يا رب الآن يا رب روضة من رياض الجنة يا رب روضة من رياض الجنة أجدادنا يا رب أجدادنا أهلنا اللي ماتوا يا رب اجعلها روضة من رياض الجنة يا رب يا رب ما كنا ننوي أن ندعو هذا الدعاء أنت الذي وفقتنا أن ندعو به فكما وفقتنا للدعوة أن تكون القبور روضة من رياض الجنة اجعل قبورنا نحن لما نموت روضة من رياض الجنة ارحمنا إذا غسلونا ارحمنا إذا كفنونا ارحمنا إذا وضعونا في التراب ارحمنا إذا أهالوا علينا التراب ارحمنا عند سؤال الملكين ارحمنا في ظلمة القبر ارحمنا إذا وقفنا بين يديك يا رب نسألك أن تنادي في الملائكة الليلة تباهي بنا الملائكة تقول انظروا إلى عبادي من المغرب إلى مصر إلى المدينة إلى كندا إلى كل الأرض يدعونني الآن يقولون لي اعتقنا يا رب أشهدكم يا ملائكتي يا رب نسألك أن تقول للملائكة أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وأعتقتهم الليلة يا رب استجب يا رب استجب يا رب هذا الدعاء وأنت منك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان فلا ترد دعاء الليلة يا رب لا ترده يا كريم
آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ونشوفكم غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على خط الحبيب